طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن ثلاث حاجات في الخطاب القرآني ممكن نسميها توصيف المحتوى الطريقة قبل ما ادخل في ان احنا اه، نتكلم في النقطة دي المبحث اللي انا بتكلم عنه النهاردة كثير من العلماء تناولوه تحت اه، بند او تحت عنوان اعجاز القرآن اه، مميزات الخطاب القرآني الطريقة القرآنية كل دي عناوين ممكن تناولها العلماء سواء من المتقدمين او المتأخرين في قضية ان القرآن مختلف بل كانت هذه القضية بتشغل آه، حيزا كبيرا من عقول المتقدمين والمتأخرين ما هو الشيء المختلف في القرآن يعني لما بيتقال ان القرآن معجز آيات التحدي في القرآن أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور مفتريات فكان بيشغل كثير من المتقدمين والمتأخرين إيه هو المعجز في القرآن وده مبحث ضخم عندنا في التراث الإسلامي مسألة الإعجاز ما هو المعجز في القرآن تناولها كثير من العلماء من المتقدمين بقى من الأول الإمام الخطابي والروماني والباقلاني والزركشي وحاول يجمع الإمام السيوطي كل ما قيل عن ذلك في الإتقان ومن المتأخرين في محاولات من البلاغيين المتأخرين في محاولات ضخمة في إيه، يعني استنطاق ايش ايه المعجز في القرآن اللي هنتكلم عنه النهارده اشبه بهذا الباب هو طبعا ليس بقوه ما قالوه لكن هو اشبه وخاصه ان احنا نستعمل لغه معاصره نحاول ان احنا نفهم بيها اشبه بهذا الباب لكن قبل ما اتكلم في نقطه مهمه قوي كان كلمه جميله قالها الامام الزركشي بعد ما ذكر كثير من الاقوال لان كان كل واحد بيدخل يقول ايه ايه اللي معجز في القران هل الالفاظ هل السياق النظم التشبيهات البلاغه الاخبار بالغيب ولا هم اصلا الصرف او الصرف ان هم صرفوا عن المعاجز المعن يعني ان هم يعاجزوا القران او ان هم يناطحوا القران او ياتوا بمثل القران او يتحدوا القران ايه ال- كل واحد كان قاعد سواء بالمدارس المختلفه وقاعد كل واحد يفكر ايه السبب ان القران معجز الامام الزركشي قال كلمه جميله بعد ما ذكر بعض الاقوال قال ان كل الاقوال دي على بعضها هي دي المعجزه في القران ليس كل شيء على حده انا بقول المقدمه دي مهمه ليه لان احنا لما هنحاول معلش هو الدرس النهارده ممكن يبقى تقيل شويه لما هنحاول نفكك الخطاب القراني عشان ندور ايه اللي المختلف في القران عن خطابنا البشري يعني لما انا تقعد مع واحد أ- اكثر انسان متقن للشريعه والرد على الشبهات لما يقعد يقنع واحد مثلا ملحد يتناقش معاه الطريقه اللي بيستخ... اس- بيستعملها هتظل طريقه بشريه الاسلوب القران في تقرير العقائد وتفنيد الشبهات مختلف وده اللي هنتكلم عنه هنحاول قدر المستطاع ان احنا بنفكك كده الخطاب القراني عشان نطلع ده لكن مش معنى ان احنا بنحاول نطلع نقول واحد كذا اتنين كذا تلاتة كذا ان كل حاجة لوحدها كانت هي كده لا هي على بعضها هي مجموع يعني زي ما الانسان هو انسان بمجموعه بمشاعره بأ- بجسده بلحمه بدمه بنفسه بروحه باخلاقه بتفكيره هو انسان على بعضه فالقران ايضا متكامل فلما نقول مثلا وده كانت مشكله ان بعض الناس يقول لك ايه المعجز في القران إيه مثلا التشبيه تشبيهات القران مختلفه واحد يقول لك لا مش معجز ولا حاجه طب ما في تشبيهات في الشعر جت كده يقول لك خلاص المعجز في القران الاستعاره فيجد ان الاستعاره فعلا في القران بتفوق استعارات التي وردت في الشعر لكن يقول لك طب ما هو فلان من الشعراء قارب هذا المستوى لا هو كله على بعضه طب الاخبار بالغيب يقول لك طب بس الاخبار في الغيب مش موجود في كل سوره في كل سوره من سور القران ايه المعجز في القران فهو كل ده على بعضه معجز في القران خلاص دي نقطه مهمه جدا لما هنيجي نحاول نفكك نقول ايه ان الخطاب القراني فيه واحد اتنين تلاتة مش معنى كده ان كل حاجة لوحدها هي اللي عملت التأثير لا المجموع على بعضه هو اللي عمل التأثير بل بالعكس انا اصلا لما بتيجي تقرا في محا... وده مهم ان انتوا تقراوا فيه محاولات السابقين للبحث عن اعجاز القران بحيث ان إيه؟ القراءه في الحاجات دي يا جماعه بتكسبك او بتزيدك بلاش بتكسبك بتزيدك يقينا على يقينك ان القران من عند الله ك- القراءه في كلام السابقين و- و- وحتى المتاخرين في ما هو المعجز في القران ب- ده بيجعلك تزداد يقينا على يقين في إيه، ان توقن ان هذا القران كلام الله سبحانه وتعالى حقا فالواحد لما بيقرا ما ك- يعني لم اكن يعني ايه من المؤيدين ان ان هو يختار يقول ايه المعجز النظم فقط او المعجز الاخبار بالغيب فقط لا هو المجموع على بعضه الكلمه البديعه اللي قالها الامام الزركشي طيب تعالوا بقى لذلك حتى لما هتيجي مثلا هنيجي وانا اقول ايه دلوقتي إيه، احنا اتكلمنا عن المقدمه رقم ده الجزء الاول الجزء رقم اثنين في الدرس انا قلت هتكلم عن مواصفات الخطاب القراني ان شاء الله رقم ثلاثة إيه، محتوى الخطاب القراني رقم أربعة طريقة الخطاب القراني هتجد أصلا إن التقسيمة اللي أنا عاملها دي أنت ممكن ما تقتنعش بيها أنا نفسي مش مقتنع بيها يعني يعني انا بعد ما عملتها عشان بس اجمع النقاط اللي في ذهني انا مش حاسس ان دي تقسيمه لا طب ما اللي اللي انت قلته في التوصيف على فكره على فكره ممكن يتقال في الطريقه في طريقه الخطاب القراني او ال- اللي انت ذكرته في الطريقه ممكن يذكر في المحتوى او اللي انت ذكر ما هو مش الغرض التقسيمه الهندسيه دي تقسيمه مجرد بس بتساعد ان الدرس يكون اكثر ترتيبا او ان هو يكون يعني في نوع من الحضور الذهني عندي وان هو يصل بصوره سلسه عندكم لكن مش المقصد ان احنا نطلع نقول مواصفات الخطاب القراني واحد اتنين تلاتة لا مش ده المقصد خالص مش مهم تسميها مواصفات محتوى طريقه المهم الكلام اللي انا هقوله ده موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى واضح طيب تعالوا نبدا بقى في آه، مواصفات الخطاب القراني يعني ايه مواصفات الخطاب القراني يعني قبل ال- الخطاب ال- لما بتيجي تسمع القرآن قبل ما عايزك تركز في المحتوى بيقول ايه او ازاي بيوصل المحتوى لا في مواصفات غريبة للخطاب ده اول لما تسمع الخطاب ده تحس ان الخطاب ده مختلف وده اللي كان بيشد انتباه اللي بيسمع القرآن لأول مرة ولا سيما مثلا من الأجانب من الغرب انه اول مره بيسمع خطاب زي كده ومتعود على الخطابات البشريه او بيقرا في الابحاث العلميه وبيقرا مثلا research نزل وفي رد عليه وبعدين في اتعمل عليه review هات وبعدين اترد عليه فهو متعود على هذه الطريقه من الابحاث فيقدم له فجاه كتاب القران فيقرا فيفاجأ بمواصفات غريبة لهذا الخطاب قبل أن يركز في المحتوى ودي وردت على لسان أكتر من حد من اللي أسلم بسبب التعرض المفاجئ للخطاب القرآني شعر ببعض هذه الأمور أول وصف للخطاب القرآني أنه خطاب يقيني يعني من أوائل ما بدأ به القرآن وانت بتفتح المصحف كده في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه انت متخيل انك بتقرا كتاب اول كلمه فيه خد بالك الكلام اللي انت هتقراه في الكتاب ده يقينيات الكتاب ده مش نظريات الكتاب ده مش وجهات نظر انت متخيل الصدمه اللي انت بتاخدها يعني انت ممكن بتقرا حد قدم لك كتاب والله تقول ممكن نقرا وانا اتكلمت قبل كده في درس هنا اظن ايضا ب- ب- او في مكان اخر آه، اسمه المعرفه القرانيه وان قلت الق- المعرفه القرانيه مختلفه واتكلمت على يقينيه المعرفه القرانيه واختلافها عن اي معرفه اخرى انت بتيجي تقرا كتاب والله تقول ايه مين المؤلف طب مين اللي رد عليه طب دي طبعه كام طب دي الطبعه الخامسه طب دي سنه كام طب في استدراكات لا القران مش كده القرآن بيتميز قبل ما تعرف أصلا إيه المحتوى بيقال لك تنبه قبل أن تقرأ لابد أن تتعامل مع هذا الخطاب تعامل مختلف ليه؟ لأن ده يقينيات مفيش فيها مراجعات لا ريب فيه أنت متخيل لو أنت داخل مناظرة مع ملحد تقول له بص سيبك من جو ال- النسبيات والنظريات ووجهات النظر اللي انا بقوله لك ده يقينيات انت متخيل ال- ال- القوه اللي انت بتطرحها يعني انت متخيل طرح ال- ال- الطرح المختلف لما انت بتكون إيه، هو بيقول لك بس احتماليات كده تقول له سيبك من ده القران مش بيتعامل كده القران بيقدم يقينيات لا ريب فيها فهو اصلا ممكن يتخض يقول لك انت جايب الثقه دي منين وده زي ما موقف ال- اللي ذكرته سوره طه لما دخل سيدنا موسى على فرعون وبعدين إيه، سيدنا موسى دخل بدخله قويه جدا تدل على ان هو عنده يقين ان رسول ربك تخيل داخل على فرعون الملك الظالم الطاغيه المتجبر وبيقول له انا جاي لك من عند سيدك مش ان رسول ربي ان رسول ايه ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم اياك تقرب له ومش جاي العب معاك قد جئناك بايه من ربك انا مش جاي العب انا معايا بينه وايه من سيدك من ربك ولو انت سمعت الكلام ما تخافش والسلام على من اتبع الهدى انت متخيل سيدنا موسى بيقول كده لفرعون امام الناس انت متخيل الصدمه لما كان الخطاب ده يقيني فرعون قال ايه رد قال ايه ايه ده قال له انت انت جايب الكلام ده منين انت انت متخيل ان حد يدخل على ملك ظالم طاغيه يقول له الكلام ده كان المتوقع ان يقول له اطلع بره ايه الكلام اللي انت بتقوله ده لا اليقين بتاع سيدنا موسى اثر فيه قال له ايه ده انت انت اكيد اه، عارف انت لما تدخل مثلا انترفيو مثلا او داخل امتحان شفوي وبعدين ايه داخل تقول له بص انا هنجح هنجح هعدي هعدي الموضوع منتهي وانا هتقبل في الوظيفه دي الامر منتهي شوف انت هتحب تسال في ايه اسال فهو يح- اكيد انت ايه لكن انت تابع مين يعني هيسالك سؤال يقول لك طب قول لي بس الاول عشان قبل ما اغلط فيك او قبل ما يعني قبل ما اخد راحتي عرفني الاول انت تابع مين عشان فالاول ففرعون قال له فمن ربكما يا موسى انت معتمد على مين كده قال فمر ونفس الاسلوب ايضا في سوره طه اللي استعمله سيدنا موسى مع السحره وخوفهم فيسحتكم بعذاب هم تنازعوا امرهم اليقين بيفقد ال- ال- الذي امامك الثقه فانت لازم خطابك يكون خطاب يقيني وده مبثوث في القران فاول وصف للخطاب القراني انه خطاب يقيني لا شك فيه لا ريب فيه آه، بدايه قويه في قمه الثقه عارف كان بيقول لك دعك من وهم النسبيه مش قصد مش لا اقصد نسبيه اينشتاين النسبيه اللي هو دايما يقول لك ايه بعض الناس م- ما فيش حقيقه مطلقه لا في حقيقه مطلقه وفي حقيقه وهذا هو الحق من عند الله وهذا الكتاب يهدي للتي اقوم ويهدي للحق ولا ريب فيه ي- يقول لك اصل احنا مستحيل نصل للحقيقه لا نصل للحقيقه بهذا الوحي ال- الوصف الثاني للخطاب وتجد ان الاوصاف متداخله مش بس انه خطاب يقيني لا خطاب انا عايزك تتخيل اذن وعقليه ونفسيه الكافر الذي يسمع القران لاول مره او المشرك او الملحد اللي بيتلقى الخطاب ده بيقال له انتبه هذا خطاب يقيني ثم انتبه رقم اتنين هذا خطاب مصيري يعني يعني ايه خطاب مصيري يعني احنا مش جايين نتكلم في نظريات لا تمسنا في شيء ده انا بكلمك عن مصيرك الاخروي خد بالك اعراضك عن هذا القول قد يؤدي بك الى الخلود في جهنم وما ادراك ما جهنم فهو يعني يحصل له صدمه ده اللي كان بيحصل يا جماعه ال- العرب لما كان بيسمع القران هو كان بيسمع او بيقول الشعر بيتغنى في قضايا مختلفه وامور وبيقول الحاجه وعكسها فجاه جاله خطاب يقيني وبعدين خطاب مصيري بيخاطبه هو يقول له خد بالك انت لو تعاملت مع الخطاب ده على انه خطاب عادي انت هتضيع انا بكلمك عن مصيرك انت هذا القران قول فصل مش وجهات نظر عارف احيانا في نقاشات تلاقي قضايا عظيمه جدا وبتناقش ايه, إيه بوجهات نظر وانت قول رايك وانا اقول رايي وبينتهي اللقاء بابتسامات بارده ونقول يا جماعه والله دي وجهه النظر واللي انتوا تحبوا تختاروه اختاروه لا القران مش بيتعامل كده القرآن مش حتى لما بيستعمل الأسلوب ده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بيست... فليكفر بيستعمله بأسلوب التهديد إن أعتدنا للظالمين يعني بيقول له إيه أنت عايز تكفر اكفر بس خد بالك بقى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا خد بالك بعد ما قال له إيه أنت عايز تكفر ده تهديد أصلا اكفر خلاص النار منتظرك وهتستغيث ويأتيك الماء اللي كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق ويسيبه بقى يعيش في, في هذا الجو اللي القرآن هيعيشه فيه فالخطاب القرآني له إيه، مختلف عن طريقة ال- ال- الكلام البشري إن هي وجهة نظره لذلك تجد إن في النقاشات مع إيه، ال- الملاحدة أو أي حد بيعرض عن الإسلام بيكثر من حاجة اسمها معلش هيقابلنا مصطلحات كتير النهارده التجويزات العقليه في فرق بين آه، بيسموه احتمال قريب يعني وارد يقول لك طب ما جايز كذا احتمال وفي نوع من ان هو يقعد يجوز عقليا يقول لك ايه طب ما جايز في اكوان تانية متعدده طب ما جايز يقعد نوع ده القران مش بيستعمل كده خالص لا القران بيقول له انا بكلمك في يقينيات يقينيات وما تخاطب به خطاب مصيري فصل ليس بالهزل لا لعب فيه إعراضك عن هذا الخطاب يؤدي بك إلى الذهاب إلى جهنم والعياذ بالله فالقرآن بيخاطبك في أهم قضاياك البشرية عارف لما أنت حد بيكلمك أنت مثلا بتتخرج وبعدين سمعت خطاب بيكلمك عن تحديد مستقبلك أو اختيار وظيفتك أو أنت هنا ممكن بيشد الانتباه وبعدين يقول لك الكلام ده مش لعب الكلام ده جد وناس طبقته كلام مصيري فانت تبدا يشد انتباهك اكتر فتخيل القران بيتكلم عن شيء القران بيخاطبك بس- رقم واحد إيه؟ استجمعوا الحاجات مع بعضها رقم واحد يقيني رقم اتنين مصيري بيكلمك عن مستقبل بالنسبه لك او بالنسبه للمعرض بن- مستقبل غامض العجيبة ان هذا المستقبل الغامض الانسان من داخله يدفع دفعا للتفكير فيه يعني ايه الكلام ده يعني اصلا قضية هيحصل لنا ايه قدام او المستقبل او لما نموت او الدنيا هيحصل لها ايه دي من القضايا التي شغلت الانسان كثيرا فلما يجي له خطاب بيكلمه عن هذا المستقبل الذي كان غامضا بالنسبة للإنسان ويكلمه عنه بصورة يقينية ومصيرية الإنسان هنا بيهتز من الداخل بيصيبه زي ما جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير القرآن بيتغلغل هنا للداخل يبقى خطاب ها يقيني اثنين مصيري رقم ثلاثة ودي آه، يعني ممكن تبقى عايزة للأسف الواحد عنده عجمة عن التعبير آه، ما يجول في صدره وده اللي بيميز القراءة لأهل فرسان البيان بقى ما بتيجي تقرأ لهم بيستطيعوا أن يعبروا عن ما يدور في خاطرهم بكلام في نوع من السلاسة فأرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى لتوضيح هذه النقطة رقم ثلاثة وهي مبسوطة أيضا مش أنا اللي اخترعتها أنا جايبها من كتب يعني اللي اتكلمت في الإعجاز القرآني احنا قلنا خطاب يقيني قلنا خطاب مصيري لا خطاب القرآن احنا كل ده لسه ما اتكلمناش في محتواه اتكلم عن ما تستشعر إيه، الأمور اللي بتشعرها حينما تسمع لهذا الخطاب خطاب فوقي أو خطاب من خارج النفس البشرية أو خطاب ممكن نسميه من علن أعلى أو خطاب ممكن نسميه مهيمن وهشرح الحاجات دلوقتي خطاب مهيمن من فوق يعني ايه الكلام ده في م- ممن تكلم في البلاغه واظن من اوائل من اشار للمعنى ده الامام الخطابي ومن المتقدمين كان بيقول ان كلمات الشاعر او كلمات ال- ال- اللي بيتكلم في الادب او في البلاغه الكلام اللي بيطلعه هو تعبير ركزوا معايا في الحته دي تعبير عن خصائص النفس البشريه بتاعته يعني هو بيمر بظروف معينه من الاسى والحزن فيطلع كلام فانت حينما تسمع الكلام تلمس المشاعر التي كانت تمر بها هذه النفس البشريه ال- الكلام اللي بتسمعه بيحمل اوصافك النفسيه يعني بتسمع كلام في نوع من الافتخار والعزه كلام نوع من الاسى والحزن كلام من الرثاء لشيء معين كلا- بتسمع الكلام من خلال ما تسمع من كلام هذا الكلام بيحمل خصائص نفسك يعني ممكن واحد تسمع كلامه آه، كتب قصيده كتب روايه تقول اه هو كان بداخله وهو يكتب كذا هو عبر ب- بهذا الكلام عن كذا لانه كان بيحمل داخل نفسه معاني معينه لذلك آه، بيقول الخطابي الكلام عباره ده تلخيص اللي انا عايز اقوله الكلام اللي هو الشعراء والادباء كلامهم عباره عن تجسيد للمعاني الجاريه في النفوس تاني تجسيد هو جواه معاني تجري في نفسه حب يعبر عنها بكلام فخرج الكلام بيعبر عن ايه ما بداخله القرآن لا يحمل خصائص النفس البشرية القرآن مفيش نفس بشرية تقدر تتكلم بهذا الكلام وبهذه القوة وبهذا اليقين وبهذه الحتمية و... وتخاطب بثقة مفيش نفس تعرف تعمل كده النفس بتتقلب النفس بتمر بظروف قوة وضعف ونوع من أحيانا الذلة ونوع من الانتصار تتقلب لذلك الإمام الخطابي كان بيقول إن من إعجاز القرآن إن جمع إن النفس البشرية بتمل بتمر بألوان معينة القرآن خطاب من خارج النفس يعني إيه برضو تاني هحاول أوضح أكتر هو خطاب لو انا عايز الخص خطاب القران خطابه محيط بها وليس نابعا منها تاني خطاب القران خطابه محيط بالنفس البشريه خطاب من احاط بها و- وخطاب من عرف دواخلها وخوارجها القران خوارج النفس البشريه ودواخل النفس البشريه وليس نابعا منها النفس ما تعرفش تقول الكلام ده ما تعرفش النفس البشريه اقول لك على حاجه اقرا القران المكي قمه الاستضعاف قمه التعذيب ومفيش اي بارقه امل في الافق وتجد يقين مش طبيعي ايه ده يعني القسم على البعث و... واليقينيات بالنصر جاب الكلام ده ازاي ازاي كلام يطلع ازاي تبت يد ابي لهب وتب ازاي كلام بهذا القوه بهذه القوه بهذا اليقين يخرج من نفس مستضعفه لا ترى الامل جابت الكلام ده ازاي النفس بتمر بمراحل كتير من الضعف ازاي القرآن تكلم ب- من فوق يعني ال- القرآن أحاط ب- بدواخل النفس عرف ان النفس بتمر بلحظات ضعف ولحظات مرض ولحظات ألم ولحظات خوف ولحظات شعور مرتقب شيء ولحظات القرآن أحاط بكل ده وتكلم عنه النفس من داخلها ما تعرفش تقول الكلام ده يعني انت ما وده كان من اهم اسباب التحدي القراني انتوا كبشر ما تعرفوش تقولوا الكلام ده ما تعرفوش تطلعوا القوه دي ما تعرفش تتكلم بهذه الاحاطه ما تعرفش خطاب من فوق إيه، ب- في كلام كتير للمتقدمين والمتاخرين في شرح الحته دي ان ازاي القران احاط بالنفس البشريه كان ال- الرافعي بيقول احنا بنجد في الكلام لما تحب تتذوق الكلام في كلام في صوت العقل وصوت النفس وفي حاجة سماها صوت الحس ايه صوت الحس ده مش عايز ادخل يعني إيه هو شرح صوت العقل وصوت النفس ازاي ال- البليغ اللي عايز يتكلم بكلام فيه نوع من البلاغة ازاي لازم يضمن الكلام صوت العقل وصوت النفس وصوت الحس الصوت الحس قدرة الكلام على السيطرة والاستيلاء على النفس وجذب هذه النفس في الاتجاه فازاي ان القرآن يحيط بالنفس ويضعها في حالة من اتنين اما ان تؤمن واما ان تجحد بعد ايقنت ان هذا الكلام ليس من كلام الله وهذا ما حدث مع العرب لانهم كانوا فاهمين الكلام فمنهم من امن ومنهم من جحد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يعني هو سمع الكلام عرف ان الكلام ده لا طاقة لنا به ما نعرفش نجيب زيه طب ما انتوا شعراء طب ما انتوا بلغاء انتوا ادباء مش عارف هو ضعيف عارف لما تكلم طفل انه يتكلم بكلام الادباء مش عارف هو لا يملك هذه الادوات وكذلك النفس البشريه ضعيفه لا تستطيع ان تحيط بالنفس البشريه ما يعرفش فخطاب القرآن مختلف خطاب من علن خطاب يحيط لذلك إيه، إيه، بتعبير رافع صوت الحس بتعبير إيه، سكران له المقالة سماها سطوة القرآن القرآن له سطوة ق- تحس ان القرآن بيحيط بيك وده هنتكلم عنها في اول آه، شيء في محتوى الخطاب القرآني القرآن بيحيط بيك فبتحس ان القرآن كلام من خارجك مش من داخلك يعني في كلام تسمعه تقول فلان اللي قال الكلام ده اللي تكلم بهذا الكلام كان خايف اللي تكلم بهذا الكلام كان بيداري أزمة ثقة بداخله كان بيداري لحظات ضعف كان بيحاول يظهر شيء معين القرآن مش كده القرآن لما بيتكلم حتى عن الله كلام مختلف ما, ما تعرفش انت حتى تتكلم عن ربنا زي ما القرآن تكلم عن الله انت ما يجيش في ذهنك انك تقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها القرآن لما كسر حواجز الزمان والمكان واتكلم عن الكون الواسع و- والتنقل العجيب بين عالم الشهادة وعالم الغيب ال- النفس البشرية ما تعرفش تعمل كده ما تعرفش فالخلاصة رقم ثلاثة عشان ما اطولش عليكم رقم ثلاثة هو خطاب فوقي خطاب مهيمن خطاب من علي من خارج الإنسان ليس منه ولا يقدر عليه خطاب يكسر حواجز الزمان والمكان خطاب يتكلم عن الماضي والمستقبل والحاضر خطاب آه، ما آه، يعني خطاب محيط بالنفس البشرية لكنه ليس إيه نابعا منها أصلا مش معنى أن الخطاب القرآني ليس نابعا من النفس البشرية أنه غريب عنها لا ده, ده هو خبير بها الخطاب القرآني خبير بالنفس البشرية لكن ليس نابعا منها وده مهم جدا ان القرآن في علاج النفس غير لما بشر يحاول يعالج النفس البشرية هو هيظل عاجز عن فهم هذه النفس هو بيحاول بس يحيط ببعض الجوانب لكن لن يستطيع الإحاطة الكاملة بالنفس البشرية وده دايما في قصور في علم النفس في النقطة دي انه لن يستطيع بدون الوحي ان يفهم جميع مداخل النفس البشرية يبقى اذا خطاب آه، في نوع من القهر يعني يعني كان بيسمع على فكره حتى المؤمن مش بكلمك حتى على المعاند المؤمن لما بيسمع القران يتنهد يشعر بضغط يشعر بثقل ودي احد ال ال لما ابن القيم قال التنهيدات اللي بتخرج منك في قيام الليل تنهيده ب- بتعبر عن مشاعر منها مشاعر الشوق الى مقام آه، في الجنة لاح لك وتشعر أن عملك يقصر بك عن الوصول إليه أو من التنهيدات دي ان في ضغطة قرآنية بتضغط عليك ما حسيتو لازم تحس المعنى ده إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقل القرآن لابد أن تشعر بهذا المعنى إنك أنت قاعد بتسمع خطاب ثقيل بيطالبك بمهام ثقيلة بيكشف لك جوانب متنوعة عجيبة عنك خطاب قهري بل حتى آه، وده هنجيلها في المحتوى حتى الخطاب ده في طريقة طرح الأمر والنهي مختلف يعني طريقة الطرح القرآني عشان تعرف إن ده إزاي خطاب فوقي اما بيجي يقول لك افعل ولا تفعل او بيكلمك عن اخبار بيتكلم بصوره عجيبه بيت- زي- بي- بيستحضر بقى هنا بيتكلم بصوره يقينيه بصوره مصيريه بصوره فيها نوع من الهيمنه والفوقيه عليك بتخليك في الاخر بتسمع تخاف يعني لو انت قاعد بتتدبر ومركز تخاف لان الكلام كلام عن الامر وكلام عن النهي وكلام عن عقوبه ترك هذا الامر ومصير ال... وهذا هنذكرها في المحتوى فانت في الاخر هذه الطرقات السريعه تجعل ان خطاب احاط بالنفس البشريه فتستسلم فتقدم حاله من الاستسلام امام هذا النص القراني يبقى قلنا خطاب ها. الاول يقيني مصيري خطاب مهيمن او فوقي او بيقهر النفس البشريه ويحيط بها او قلنا بتعبير رفيع صوت الحس او بتعبير السكران سطوه القران والتلخيص خطاب محيط بالنفس البشريه لكنه ليس ايه نابعا منه الخط... ال... الوصف الرابع للخطاب القراني بما انه هو يقيني ومصيري وفوقي فبالتالي هو خطاب متحد خطاب فيه ثقه بيتحداك ان تاتي بمثله يعني مش مثلا هو خطاب يقيني مصيري وبالتالي تستطيع ان تفعل مثله وت- فانت بقى تقول ايه خلاص طب ما انا هقول يقينيات وهقول كلام مصيري لا مش هتعرف فبيتحداك ان تاتي بمثله ويستهين بالشخص اللي بيتحداه بيقول له هات قران هات عشر صور هات صوره فاللي بيسمع القران زي ما قلت- زي ما اتكلمنا في قصه سيدنا موسى هذه الثقه بتجعل الانسان يهتز يعني اللي بيسمع تحديات القرآن وطريقة طرح القرآن قل بلى وربي لتبعثن شوف ال- الخطاب القرآن خطاب فيه نوع من التحدي زي فأتوا بسورة مثل آخر وصف هنقوله في الخطاب القرآني وانت بتسمع كتوصيف عام احنا لسه ما كناش في المحتوى العام وصف عام الخطاب القرآني بعد ما اتكلمنا على يقيني ومصيري وفوقي ومتحد خطاب مركز يعني ايه مركز احد المعاني التي قيلت في قول الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قالوا الاختلاف ان يتكلم في مواضيع مختلفه بطريقه غير ثابته فاللي بيسمعه يشعر بنوع من التناقض يعني ممكن يذم شيء وبعدين يمدحه او ي- اللي هو زي بتعبير القران عن الشعر في كل واد يهيمون دي مشكله الشعر ان هو مش منضبط بوجهه معينه القران مش كده القران من اوله الى اخره ياخذ بيدك في طريق واحد هو تحقيق العبوديه بالوان شتى وده هنتكلم عنه في المحتوى القراني مفيش فيه اختلافات يعني كانت القصه المشهوره اللي بتذكر في ال- الادب البلاغه إيه، اظن جاب جاب- ابن الايهم اظن لما قال لاحد الناس من الشعراء إيه، ذم لي الخمر زهق من الخمر عايز يبطل قال له ذم لي الخمر قول لي كلام في الشعر عشان قول لي قول لي ايه شعر كده اكره بيه الخمر فقال له إيه، ثلاث اوصاف الخمر ذم بها الخمر فقال له يا عم انت طب وسط الخمر خالص يا ما عادش اعرف اشرب لا بقول لك ايه قول لي حاجه ايه حببها الى نفسي انت انت ذمتها لي قوي كنتش عايزك تافور كده يعني ارجع تاني ايه حببها الى نفسي فقال له فقال له ايوه كده ايه ف- فيقول لك الشاعر هو يذم الشيء ويمدحه عادي هو الشاعر ممكن يعمل كده ممكن يذم الشيء وبعدين ينسى او يذ او يمدح الامير اذا اعطاه فاذا منعه ذمه وده كان بيحصل التقلبات دي في حب الشيء وبغض الشيء ونفس الشيء الواحد الشاعر بيمر باطوال مختلفه يمدحه بل بعضهم قال هذا من قدره ان نشوف الش... ال... ال... الاديب او الشاعر او غير قصه مشهوره عن نظام الخليل لما امتحنه ساله عن الشيء وع... ازاي يمدح الشيء ويذم الشيء ساله عن الزجاج وغير ذلك إيه، ازاي يقول عن ال... ينظر الى الشيء من صوره مدح او صوره ذم القران مش كده القران معايير ثابته واضحه مركزة بتسوق الإنسان للسير في طريق واحد تنتهي به أن يكون عبدا لله ولكن كونوا ربانيين بما كنت لن تكون ربانيا أي لن تستطيع أن تعبد الناس لرب الناس إلا من خلال كلامه ما هو كلامك البشري مش هياخدهم للمنطقة دي كلامك البشري ممكن يعبدهم إلى نفسك ممكن يعبدهم إلى أفكارك لكن إزاي الحل إنك أنت ت- ت- ت- تأخذ بأيدي الناس إلى ربهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أو تدرسون انك انت ازاي تاخذ بايدي الناس الى الله من خلال كلامه فالقران مركز فلذلك الاثر المشهور دور مع القران حيث دار انت لو سبت نفسك مع القران هتصل الى العبوديه يعني القران مش هيوديك افكار كتير ويتوهك ومره يقول لك حاجه وعكس لا لا الخطاب ايه مركز واحد مفيش فيه اختلافات كثيره لا ولا قليله لكن هو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ده مش مفهوم المخالفة ان في اختلاف قليل لا معناه ان كلام البشر مليء بالاختلافات الكثيرة مش في اختلافات قليلة يبقى بالرغم ان القرآن بيطرق مواضيع مختلفة الا ان بياخدك الى ايه غاية واحدة وهي غاية ايه تحقيق العبودية لله سبحانه